مليان معاصي وسيئات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تكوين عبد رباني وإصلاح قلب الإنسان بيعتمد في البداية على معرفة الأسباب التي تؤدي إلى فساد هذا القلب أو مرض هذا القلب حتى يتبين لنا من خلال معرفة السبب كيف نعالج هذا القلب أي إنسان مريض لما بيروح للدكتور ويبدأ الدكتور في البداية يسأله يا ترى أنت أكلت حاجة يا ترى في حاجة معينة حصلت يفضل الدكتور بيسأل أولا على الأسباب لأن تشخيص المرض بيعتمد اعتماد كلي على معرفة الأسباب وإذا كنا عايزين نتكلم إزاي نصلح قلوبنا وإزاي تكون هذه القلوب قلوب فعلا قريبة من الله سبحانه وتعالى فلا بد من البداية أن نعرف ما هي الأسباب التي تؤدي إلى فساد القلب أو إلى مرض القلب أو والعياذ بالله إلى موت القلب ويمكن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وضع لينا كل الأسباب وجاء علماء هذه الأمة ووضحوا لي وضحوا لينا أهم الأسباب اللي تؤدي إلى فساد القلب اللافت للنظر بعد ما قرأت عشرات الكتب المتعلقة بأحوال القلوب وجدت أن معظم العلماء متفقين على أن أهم وأعظم شيء بيؤدي إلى فساد القلب أو مرض القلب الذنوب وده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى وضحه كتير جدا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي بسبب الأعمال الفاسدة اللي كانوا بيعملوها أصبح على القلب ران غشاء فخلاص القلب أصبح مريض ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا هذا المعنى من خلال تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية فقال لنا صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه الانسان لما بيعمل ذنب تبقى هي هنا نقطه سوداء وهنا نقطه سوداء وهنا نقطه سوداء وكل ما بيزيد العبد في الذنب كل ما النقط السوداء بتزيد لدرجه ان ممكن في بعض الاوقات السواد ده يغطي القلب تماما ثم تلا النبي هذه الايه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ويجي اهل التربيه وعلماء التربيه بدءا من جيل الصحابه ومن جاء بعدهم علشان يأصلوا لنفس المبدا ده من باب التحذير لينا خدوا بالكم من الذنوب لان هي بتاثر تاثير قوي جدا في القلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول أربعة يمتن القلب الذنب على الذنب وكثرة محادثة النساء والجلوس مع الموتى فقيل له يا أمير المؤمنين وما الموتى قال كل عبد مترف وكل من لا يعلم فهو ميت وذكر أيضا الإنسان اللي بيجري في صلاته الذي يصلي صلاة الأحمق أربع حاجات بتموت القلب لاحظت الآن أن سيدنا علي بن أبي طالب هذا الرجل العالم المربي أكد لنا من البداية أن أول شيء بيميت القلب هي مسألة الذنب على الذنب ويجي الإمام مكحول رحمه الله ويوضح لنا أن خد بالك أن في علاقة ما بين رقة القلب وما بين ذنب الإنسان يقول مكحول أرق الناس قلوبا أقلهم, أقلهم ذنوبا كل ما كان الإنسان أقل ذنب كلما كان قلبه أرق طب لو كانت ذنوبه كثيرة نسمع الإجابة من الإمام إبراهيم بن أدهم رحمه الله لما كان يقول إن للذنوب ضعفا في القوة وقسوة في القلب وقسوة في القلب كلما كان الإنسان أرق ذنوبا قلبه يكون رقيق جدا وكلما كان الإنسان أكثر ذنوبا كلما كان قلبه مليء بالقسوة حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها
لازم نفهم كويس جدا ان كتير من الامراض اللي دايما بنشتكي منها قله الدمع عدم رقه القلب هي جايه دايما من الذنوب سيدنا الامام يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله بيؤكد على المعنى ده فبيقول لنا كلمه عجيبه جدا بيقول والله ما جفت الدموع الا لقساوه القلوب ووالله ما قست القلوب الا لكثره الذنوب معاني واضحه وقواعد علمائنا وضعوها لازم نفهم كويس جدا ان اكتر شيء بيضرب في القلب هي مساله الذنب عون بن عبد الله رحمه الله كان يقول راينا صدأ القلوب انما يكون بسبب كثره الذنوب ده أصبح قانون علماء التربية في كل زمان وفي كل مكان مجتمعين عليه ويجي ابن القيم شيخ علماء القلوب رحمه الله رحمة واسعة كان بيقول في كتابه الماتع الداء والدواء وينبغي أن يعلم لازم نفهم كويس جدا الكلام ده وينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ذنوبنا ومعاصينا دايما بتضر ولا بد أن يكون ضررها في القلب فضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان عارفين الإنسان لما في يوم من الأيام ربنا يا رب يعافي مرضى المسلمين لما إنسان يكون عايز ينتحر فبيشرب سم عشان يموت فشوفوا إزاي هو فعلا بيفقد حياته كذلك أيضا ابن القيم بيقول وكذلك أيضا الذنوب بالنسبة للقلوب هي بالنسبة لها سموم سموم بتميت هذا القلب ولازم نفهم كويس جدا ان علاقة الذنب مع القلب علاقة غريبة جدا وتأثير الذنب على القلب له صور كتيرة جدا يمكن من أعظم وأخطر الع- العقوبات اللي ممكن القلوب في يوم من الأيام تتأثر بيها بسبب هذا الذنب أول حاجة أن هذا الذنب يحجب القلب عن الله سبحانه وتعالى ودي من أعظم العقوبات على الإطلاق علشان كده الإمام المربي خدوا بالكم أنا عمال أكتر جدا من كلام علماء التربية الإمام المربي الحكيم الترمذي رحمه الله في كتابه الماتع نوادر الأصول كان بيقول أما من عمل بالخطيئة فإنها تحدث على القلب حجاب حجاب فتحجب القلب عن ربه فيصير قلبه مسجونا محجوبا عن ملكوت السماء كلام صعب كلام صعب بس هي دي الحقيقة تلاقي الإنسان العالم العارف بالله سبحانه وتعالى تلاقي قلبه دايما حي عرف ربنا سبحانه وتعالى إنما لما يعمل ذنوب كتير عملت بالظبط زي واحد عايز يعدي الطريق فإحنا غطينا عينيه وماشي في الطريق عربيات عمالة تخبط فيه يمين وشمال وحوادث كتير نسأل الله السلامة فمن أخطر العقوبات اللي بيعاقب بها القلب بسبب كثرة الذنوب أن يحجب عن الله سبحانه وتعالى العقوبة الثانية طول ما الإنسان بيعمل ذنوب كتير ده بيؤدي إلى ضعف القلب القلب بيبقى ضعيف كما قال ابن القيم رحمه الله وإن من عقوبتها أي الذنوب أنها توهن القلب والبدن أما وهنها للقلب فأمر ظاهر فلا تزال توهنه توهنه توهنه حتى تزيل حياته بالكلية الذنب عامل بالظبط بالنسبة للقلب زي إنسان طعن بسكين فهو عمال ينزف بالدماء ينزف ينزف وكل ما بيحصل نزيف للدماء كلما يصبح الإنسان قواه بتضعف تضعف تضعف إلى أن يسقط ميتا الذنوب للقلب ك- ك- كطعنة سكين الطعنة دي أدت إلى إن الإنسان بدأ ينزف إيمان ينزف إيمان ينزف إيمان حتى إذا فقد الإنسان الإيمان بسبب هذه الطعنة مات القلب والعياذ بالله بس انت فوق من غفلتك واعمل حساب يوم اخرتك نور بايدك سكتك وارجع اليه
العقوبة الثالثة من العقوبات اللي بتنزل على القلب بسبب كثرة الذنوب ظلمة القلب يمكن لما بيحبوا يعذبوا حد أو يخوفوا حد بيحطوه في أوضة ضلمة زمان زمان كان الأم أو الأب يقولوا أنت عارف لو ما سكتش هنحطك في الأوضة الضلمة وإحنا في المدرسة في ابتدائي لو ما سكتوش هنحطكم في الأوضة الضلمة اللي فيها الفيران طبيعة الإنسان بيخاف من الضلمة طبيعة الإنسان بيحصل في قلبه وحشة بسبب الضلمة وطبيعة الإنسان اللي ماشي في طريق ضلمة هو دايما متحير مش عارف ياخد يمين ولا ياخد شمال علشان كده علماء التربية كالإمام الغزالي وغيره كان بيقول إن من خطر الذنوب على القلب أنها تظلم القلب ظلمة حقيقية يشعر بها الإنسان كمن يسير في طريق مظلم فتراه دائما في حيرة في تردد مش قادر ياخد قرار وده بسبب الظلمة اللي حصلت في القلب الإنسان لما يكون ماشي في طريق بعربية ومعاه الأنوار بتاعته الأنوار دي كاشفة له عن الطريق فيقدر ياخد طريق يمين أو شمال أما المشكلة إن لو معهوش نور المشكلة إن مع أول مطب بتحصل كارثة كبيرة جدا أو مع أول منحنى خطر بتحصل الكارثة ودي طبيعة الذنوب لما بتنزل في القلب بتظلم القلب تماما فالقلب ما بيبقاش شايف علشان كده سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقول إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة بصوا بيعكس وإن للسيئة سوادا في الوجه فعلا تبص في وشه تعرف إنه إنه مع- إنه عاصي أو أو أذنب أذنب ذنب كبير وإن للسيئة لظلمة في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق نسأل الله السلامة وكان مالك بن دينار رحمه الله يقول إن لله تعالى عقوبات فتعاهدوهن من أنفسكم في القلب والأبدان ظلمة القلب ظلمة القلب ووهن البدن وضنك المعيشة ووهن العبادة وسخطة في الرزق ومن أخوف أنواع العقوبات اللي ممكن تنزل على القلب أنها تضعف إرادة القلب في عمل الخير وتقوي في القلب إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا حتى ينسلخ من القلب إرادة التوبة ولا يبقى في القلب إلا إرادة المعصية ودي من أخوف العقوبات اللي ممكن في يوم من الأيام الذنوب والمعاصي تعملها في قلب الإنسان الإنسان منا ال- بالفطرة اللي ربنا فطره عليها حريص إنه يروح يتوب إذا أذنب وحريص إنه يبعد عن الذنب لأن الذنب وجعه أما الإنسان اللي مداوم دايما على المعصية فتلاقي إرادة التوبة بيقل بيقل بيقل بيقل بيقل وانطلاقه أو إرادته للمعصية بتزيد بتزيد بتزيد فلا ترى هذا الإنسان إلا مقبل على المعصية مبتعد عن التوبة وبالتالي نسأل الله السلامة تأتي آخر لحظة في حياته وهو كاره للتوبة مقبل على المعصية يا رب ارجع لو ساعات للدنيا واندم على اللي فات اسجد واصلي واعد ليك بجوارحي واعمل صالحات ويمكن من العقوبات أيضا اللي بتكون نتيجة مباشرة لفعل الإنسان للذنوب بصفة دايمة ومستمرة نسأل الله السلامة إن ينسلخ من قلب الإنسان استقباح المعصية حتى تصبح هذه المعصية له عادة فما عاد هذا الإنسان يستحي من فعل المعصية بين الناس ولا يؤثر فيه كلام الناس خلاص المعصية بالنسبة له بقت شيء عادي هي كانت زمان لما البنطلون بتاعها كان مقطع لان دي الموضه كان في تحتيه قطع قماش كده محطوطه مكان القطع عشان ما ينفعش جزء من جسمي يبان بس مع الاستمرار في فعل الذنب لا احنا دلوقتي شلنا القطع السوداء وعادي جدا ان البنطلون يبقى مقطع والقطع يبقى كبير وجزء كبير جدا من الجسم يبان زمان لما اول ما لبست البنطلون كانت خايفه من كلام الناس انما دلوقتي لو حد من صحباتها قالوا لها ازاي جزء كبير جدا من الفخذ او من الرجل يبان تقول لهم اصل انتوا مش فاهمين ده دي الموضه انتوا بس اللي خليكوا عايشين في القرون الوسطى والقرون المظلمه من مشاكل الذنوب على القلب انها تضعف سير القلب الى الله سبحانه وتعالى والدار الاخره بل الذنوب دي في كتير من الاوقات بتعوق الانسان على السير من السير الى الله سبحانه وتعالى ولا يزال هذا الذنب يقطع السائر إلى الله سبحانه وتعالى ويعكس له سيره بدل ما كان رايح في طريق الله سبحانه وتعالى هو أصبح متباطئ جدا عن هذا الطريق وأصبح متوجه لطريق تاني وهو طريق المعصية نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من مشكلات الذنوب على القلوب إن مشكلتها أنها إذا تكاثرت أعمت القلب يعني إيه أعمت القلب؟ إذا كانت تكاثرت الذنوب على القلب بتعمل عليه الطبح بتعمل عليه الران بتعمل عليه الأقفال وبالتالي القلب ده لما غطي أو اتقفل عليه خلاص يجي الخشوع عايز يخش القلب هو مقفول فيه جدران من الفولاذ حوالين القلب بسبب الذنوب والمعاصي يجي انسان في يوم من الايام عايز يقرا القران بتدبر في حائل بيحول ما بين القران وما بين القلب لو في يوم من الايام قاعد علشان يسمع موعظه الموعظه بتنزل على القلب بتحركه ده لا لان الذنوب اصبحت كتيره جدا وبالتالي عارفين في يوم من الايام لو انسان اعمى ماشي في طريق اعمى البصر ماشي في طريق ومره واحده حواليه مخاطر كتير جدا عارفين ممكن ايه اللي يحصل عارفين في يوم من الايام نزلنا انسان البحر واحنا مكتفينه عارفين ايه اللي ممكن يحصل هلاك يقيني ده حال القلب لما بتكتر عليه الذنوب والمعاصي الانسان بيبقى عايز ياخد قرار معين هو مش عارف ياخد القرار لانه مش شايف لانه مش شايف هو فعلا مش شايف لان القلب اصبح عليه غشاوه فما عادش هذا الانسان للاسف شايف من اخطر المشكلات زي ما كان ابن القيم بياكد على هذا المعنى في كتير جدا من مواطن كتبه كان بياكد ان مشكله ال- ال- ال- الذنب مع القلب انه بيعمي القلب تماما قال ومع العمى ده ممكن في بعض الاوقات يحصل هناك خسف للقلب ولما سالنا ابن القيم رحمه الله هو يعني ايه خسف للقلب قال لنا ان الخسف معناه ان شيء كان عالي جدا نزل تحت خالص بيت كان مرتفع لما حصل الخسف بقى اسفل سافلين الخسف في القلب معناه ان بعد القلب ما كان معلق بالله وبالدار الاخره بعدما كان يحول حول العرش بمعرفه اسماء الله الحسنى وصفاته العلى بعد ما كان القلب ده حريص على الصلاه وقراءه القران وذكر الله سبحانه وتعالى خلاص حصل خسف في هذا القلب الخسف ده وصله والعياذ بالله الى ان اصبح هذا القلب لا يحوم الا حول الشهوات الا حول المعاصي الا حول الدنيا بعد ما كان فوق في اعلى عليين نزل تحت اسفل سافلين ضاع هذا القلب او يحصل يحصل لهذا القلب زي ما احب دايما اقول عنده بعد نظر الانسان اللي عنده مرض بعد نظر في عينيه البعيد قوي شايفه القريب منه مش شايفه ده في كتير من الاوقات بيحصل في القلب المعصيه اللي بعيد عنه شايفها احسن حاجه بالنسبه له والطاعه اللي المفترض تكون قريبه منه شايفها اقبح شيء بالنسبه له فتراه مقبل على المعصيه مبتعد على الطاعه حتى يوافيه الموت وهو على هذه الحال اخطر اسباب مرض القلب وموت القلب انتهاك الانسان للمعاصي اللي ربنا حرمها واللي عايز فعلا ربنا يرزقه القلب السليم يكون من ابعد الناس عن معصيه الله سبحانه وتعالى اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي امراض قلوبنا واساله ان يرزقنا القلوب السليمه بفضله وكرمه ومنه هذا وصلى الله على نبينا محمد واهله وصحبه وسلم حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصلها يوم الحساب تقول